بسم الله الرحمن الرحيم موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب يقدم لنتأمل وقفة لنتدبر وقفة لنستمتع وقفة مع آية موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب بفضل الله كل يوم درس مرئي جديد لفضيلة الشيخ كل أسبوع رسالة من فضيلة الشيخ إلى بريدك الإلكتروني كل جمعة خطبة جمعة جديدة مرئية انضم الآن إلى مصمم الإعلانات ومترجم الخطب والمحاضرات
وقفة مع آية وقفة مع آية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله اسمحوا لي وأنا أحبكم في الله اسمحوا لي أن أزيد حلقة أخرى مع آية نحن اتفقنا على أن تكون الوقفة كل حلقة مع آية ولكن بعض الآيات حقيقة وفتوحاتها جمة فلا تكفيها حلقة واحدة فدعونا نضيف حلقة أخرى مع قول ربنا جل جلاله والله غالب على أمره ولم لا فسورة يوسف أحسن القصص نحن نقص عليك أحسن القصص سورة يوسف عليه السلام لقد كان في يوسف وإخوته آيات آيات فلا تنتهي ولا تنقضي ولذلك دعونا نضيف حلقة أخرى إخوتي مع قول ربنا جل جلاله على أمره وكان آخر كلامنا أنهم ظنوا أنهم إذا حبكوا القصة وافتروا القضية أتوا أباهم في الليل مساء ويبكون ومعهم قميص عليه دم فسينشغل بهم أبوهم وهم يبكون وقميص الدم وينسى القضية ويهتم فقط بالبكاء على ابنه فلم يغلبوه كانت أول كلمة قالها بل سولت لكم أنفسكم أمرا ثم إخوتي فائدة لطيفة طريفة سريعة ليس هناك فائدة من البكاء على اللبن المسكوب الولد كب اللبن خلاص مفيش داعي للمشاكل اللبن اتكب المشاكل مش هتجيب نتيجة مش هتجم مش هتجمع اللبن مش هتلم اللبن لذلك مهما عمل فيهم هيعمل ايه هيعملوا ايه هيرجعوا له ابنه تاني انتهينا عشان كده خذ مذهب يعقوب فصبر جميل والله المستعان قال انا هصبر وصبر جميل وربنا يعيني الله يكون في عوني فصبر جميل فصبر جميل والله المستعان صبر جميل وربنا يعيني واروق لكم ربنا يعيني و... ربنا يعيني ويخلفني خير ربنا يعيني ويحافظني على... ويحافظ لي على الباقي ربنا يعيني ويرجعه لي تاني سبحان الملك شيء جميل رائع من موقف سيدنا يوسف موقف سيدنا يعقوب عند الصدمة لما يجي لك عياذا بالله اللهم عافنا ولا تبتلينا حد يقول لك ابنك اللي بتحبه راح وتبقى عارف ان في خبث حصل اتضحك عليك ادهولنا يرتع ويلعب ويرجعوا له من غيره كيف يطيق القلب صبرا الله غالب على امره فضل طول عمره حاسس ان سيدنا يوسف عايش بعد ما ضاع ابنه الثاني قال لهم ايه يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا الله يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا عجبا القرآن وجمال وجلال وروعة وعظمة القرآن احتالوا وكذبوا وبان عليهم وزي ما بنقول دايما كل اللي يكذب يبان عليه لازم يبان عليه انه كذاب ومضت الايام والله غالب على امره لا يشار كيف عزل عزيز مصر وازاي القضية سيبنا من كل ده دلوقتي والملك سبحان الله يشوف منام بعدما سجن سيدنا يوسف وإن كنت مش عايز أعدي حتة كده في القصة برضه مهمة جدا إنها تيجي معانا إن سيدنا يوسف لما دعته امرأة العزيز هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه مش قلت لك سيب ربنا يدبر لك سبحان الله العظيم واستبق الباب همت به تمسكه تحضنه هم بها ان هو يضربها يزقها يبعد عنها واستبق الباب جري على الباب جريت وراه شدته من ورا وقدت قميصه من دون هو بيجري عشان يخرج وهي بتجري ورا شدته قطعت القميص القميص الجلابيه اسمها قميص الثوب اسمه قميص وقدت قميصه من دبر شوف شوف شوف وألف يا سيدها لدى الباب الله غالب غلقت الأبواب فأتى الله بسيدها على الباب من الذي أتى بزوجها إلى الباب والأبواب مغلقة جالها على الباب إزاي طالب على أمره هي مقفلة البيبان لكن لما سيدنا يوسف ذكر الله قال لها ايه قال معاذ الله لما اعتصم بالله ربنا دبر له ان يجيب لها جوزها على الباب ما كانش له حل غير كده ما كانش الموقف له حل الا كده ان زوجها يجي عشان كده هي قالت ايه ولقد راودته عن نفسه فاستغفر تعصم اعتصم بالله فلما اعتصم بالله أتى الله بزوجها على الباب سد الباب لقوا زوجها واقف على الباب شوف بقى راحت هي مبتدرة بالكلام ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم ظنت ان هي لو هي بدأت بالكلام واتهمت وقررت وحكمت ونفذت ظنت انها ان ابتدرت بالكلام غلبت فغلب امر الله هي قالت ايه اول ما شافت زوجها هيحتدي على شرفك الحق من أراد بأهلك بزوجتك سوء تعمل فيه إيه؟ اسجنه عذبه سيدنا يوسف قال كلمتين اتنين هي راودتني هي راودتني عن نفسي سبحان الملك شهد شاهد من أهله يقال وزير الملك يقال طفل كان في الفراش ما بيتكلمش نطق يقال ويقال الشاهد انه شاهد من اهلها واحد من قرايبها عشان ما يبقاش متجني عليها وبعدين ما حكمش خلى عزيز مصر هو اللي يحكم بنفسه قال له ايه إن كان قميصه قد من دبر إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين لو قميصه اتقطع من قدام يبقى هي يبقى هي الصدقة لأنه واقف على الباب بظهره فهي بتشده عشان تخرج من الباب فهتشده من قدام تقطع ثوبه من قدام لو اتقطع من ورا يبقى هو بيجري عشان يخرج وهي بتشده لورا فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم بيبص على قميص سيدنا يوسف لقت قطع من الخلف قال له ده معنى كده هو اللي كان بيجري عشان يخرج عشان يفلت قال له ده انت كده انت اللي بتجري وراه مش هو اللي بيجري وراكي اه وشوف بمنتهى البساطة يوسف أعرض عن هذا خلاص يا يوسف ما تتكلمش في الموضوع ده ما تجيبش سيرة واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وانت غلطانة استغفري ربنا بقى وتوبي الله يرحمه شيخنا كان يقول هي دي البيوت اللي ما فيهاش غيرة على الأعراض لأن ما فيهاش دين بس كده أعرض عن هذا واستغفري لذنبك هو ده الموضوع مفيش غير كده عشان كده ما سكتتش عشان كده طمع التاني حتى بعد الفضيحة واتعرفت وطبعا الكلام في القصور بينتشر على ألسنة الخدم على ألسنة البوابين على ألسنة الشغالين على ألسنة السواقين على ألسنة بينتشر الكلام انتشر الكلام وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاة بعتت لهم وقعدتهم احنا مش بصدد حكي القصة وإنما بصدد الوقوف على أمر الله الغالب غلب أمر الله لينقذ يوسف عليه السلام من بيت العزيز إلى السجن رغم أنه ظهرت براءته ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين غلب أمر الله بعد ما شافوا الأدلة على أنه بريء وعلى أنها هي الظالمة وهي الجانية غلب أمر الله فأدخله السجن لينجو من هذه الفتنة لينجو من هذه الأزمة ثم أراد يوسف أن يخرج من السجن عليه السلام سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بعد ما قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه ما طقش السجن اللهم فك أسر كل المؤمنين اللهم أطلق سراح المأسورين من المسلمين يا حي يا قيوم ما قدرش يعيش السجن وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك قال له قول للملك ان في واحد اسمه يوسف مظلوم في السجن فغلب امر الله فنسي الساقي مشي فانساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين مش انت اخترت السجن خليك فيه بقى كم سنة كده غلب أمر الله فلبث فيه بضع سنين آه سيدنا يوسف بيعاني الأمرين في المدة دي كلها بيعاني ما بين بيت العزيز ومكر امرأة العزيز وما بين السجن واخواته عايشين حياتهم بس كل واحد مننا في حياته له قصة يعني له حتة له له له له له بؤرة اهتمام هي دي حياته فلذلك سيدنا يوسف نقدر نقول ان سيدنا يوسف عايش حياته في بيت العزيز في السجن عايش مع ربنا لذلك لما كان في السجن ودخل معه السجن فتيان قالوا له إنا نراك من المحسنين فالشاهد ايه اخواته بقى بؤرتهم ابوهم قضيتهم ابوهم حتتهم ابوهم فكانوا بيفكروا بعد سيدنا يوسف ما شالوه من وشهم انهم هي يفضلهم أبوهم ويحبهم ويهتم بيهم ويتكلم معاهم غلب أمر الله فزاد ذكر أبيهم ليوسف مش بطل لا ده قالوا له ايه تالله تفتأ تذكر يوسف انت مش هتبطل بقى تقول يوسف تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون قالوا له هتفضل تتكلم عن يوسف كتير مش هتبطل تجيب سيرة يوسف هتموت هتقتل نفسك عشان يوسف قال لهم انا بشتكي لربنا انا بتوجه لربنا انا ماليش الا ربنا ازالوا يوسف من وجه ابيهم ليفرغ لهم ابوهم فلم يتفرغ لهم ابوه بل ازداد انشغاله بيوسف وغلب امر الله شوف كمان ازاي غلب امر الله رموه في البير ليه يلتقطه بعض السيارة ليه يتباع في الاسواق ليه يبقى عبد خدام في اي بيت فغلب امر الله حتى اعترفوا بفضله رغم انفهم قالوا تالله لقد اثرك الله علينا قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين اعترفوا وأقروا غلب أمر الله حتى اعترفوا إنه أفضل منهم وأفضل منهم بقى مش بابوهم بربنا آثرك الله علينا فضلك علينا اختصك بفضله من دوننا هي دي اللي أبوه سيدنا يعقوب عليه السلام في الأصل كان حاسسها وقال له قال له إيه ويتم نعمته وكذلك يجتبيك يختارك يصطفيك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث عشان كده أنا عايزك تاخد منها فايدة إذا كان ربنا بيفضلك وبيصطفيك ما تحاربش عشان تثبت أفضليتك ما تحاربش عشان تتميز على الناس دع الأقدار تعمل وقدر الله غالب والله غالب على امره هو سبحانه سيظهرك ويظهر لك بس انت اصبر مستعجل ليه اصبر والاقدار تعمل شوف بعد سبعين سنة بعد ثمانين سنة يعترفوا ويقولوا له تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين الله غالب على أمره سيدنا يوسف يتربى وهو غلام في بيت عزيز مصر بيت مليان بالفواحش ما ظهر منها وما بطن بيت مليان بالخمر بيت مليان بالمزيكا ميت- بيت مليان بالاصنام والشرك والكفر والنفاق ودسائس القصور بقى ومع ذلك يخرج منه سليم لم تصبه لوسة من لوسات هذه الجاهلية وينتقل من بيت عزيز إلى السجن في أوساط المجرمين قاتل قتل وزنا وسرق ومع ذلك يطلع برضه حتى من السجن نظيف ازاي سيدنا يوسف قالها في السجن لما دخل معه السجن فتيان وسألوه أم قال لهم إيه إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون قال لهم أنا تربية أنبياء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ربي ولادك وبعدين أي ظروف تقابلهم يقفوا صامدين بفضل الله ربي ولادك على الدين وعلى العقيدة وعلى الخير وعلى الحلال أي ظروف تقابلهم لا يتلونون ولا يضيعون أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته